الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق بل الأرزاق بيد الله والمحيا والممات بيد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فصد بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الخالق الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ مصر من أبنائها قبل أعدائها يا رب العالمين السهم برنامج جعلناه للخير نترك به باب كل ضعيف نصل به إلى كل من يريد طوق نجاه نسمو به عن كل صغائر الدنيا نسمو به عن كل صغائر الدنيا ونعلو به إلى رحاب الخير والفوز برضا ربنا جل وعلا السهم لن يترك مجالا للتنافس في الخير لن يترك مجالا للتنافس فيه إلا وسعى إليه السهم لن يجد مريضا إلا وأخذ بيده إلى الشفاء بإذن الله رب العالمين على قدر استطاعتنا وطاقتنا السهم لن يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة السهم سيحاول الوصول إلى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة السهم سينطلق في كل المجالات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة السهم سينطلق نحو كل نجاح يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم السهم سيكون مع كل إنسان على أرض مصر الغالية في السراء وفي الضراء السهم سينطلق في كل المجالات لينير الطريق ويذلل الصعاب السهم يمد يده للجميع السهم يمد يده للجميع فلنتعاون في الخير ولنسرع إلى الفوز برضا ربنا جل وعلا السهم سينطلق مستعينا بالله مخلصا له النية صادق العزم قوي الإرادة السهم شعاره ارفع للخير راية السهم ينادي وسارعوا السهم يطلب ايد في ايد النهاردة مشاهدينا الكرام والكل متابع الأحداث اللي بتتم في مصر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من أبنائها قبل أعدائها وأن يحفظها من حقد الحاقدين ومن كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين آمين آمين يا رب العالمين النهاردة اللي بيضيع في كل اللي بيحصل هم الفقراء اللي بيضيع في كل اللي بيتم من حيث تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة كل واحد عايز يقول أنا أنا الأقوى وأنت الأضعف كل فصيل عايز يقول أنا الأقوى وأنت الأضعف اللي بيضيع في كل ده الرجل الفقير الغلبان المسكين مش حد بيسأل عليه مفيش حد بيسأل عليه محدش حد مفيش حد بيقول له مالك مفيش حد لما بيشتكي بيقول له انا هقف معاك واشوف انت محتاج ايه المريض انت محتاج ايه المسكين انت محتاج ايه المرضى انتوا محتاجين ايه الفقراء انتوا محتاجين ايه فاللي بيضيع في كل اللي بيحصل على الساحة السياسية هم الناس الفقراء اللي احنا بنقول يا رب يا رب اجعلنا دايما خدامين لهم يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص والقبول وافتح لنا الأبواب والقلوب يا رب العالمين من أجل أن نكون سبب في تيسير أمورهم من أجل أن احنا نكون سبب في أداء وقضاء حاجاتهم وما يحتاجون يا رب العالمين النهاردة حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام كان في خيارين ان احنا نتكلم عن الأحداث ونتكلم في الأمور السياسية ولكن الأمور السياسية آخرها ودتنا لغاية فين وصلنا بالسياسة وصلنا بالأمور وصلنا في الانتخابات والأمور اللي احنا شايفينها كلها كل واحد بيقول أنا أقوى من ده أنا فزت على الجماعة دي والجماعة بتقول أنا فزت على دول في صراع بين, بين هذا وذاك واللي بيضيع زي ما بقول دايما الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين النهاردة حلقة مهمة جدا الخيار الثاني ان احنا نكمل زي ما احنا ماشيين ايه ذنب الفقراء ايه ذنب الناس البعيدة اساسا عن السياسة ولاش علاقة بالسياسة ولا كل اللي بيحصل ده اللي همه وهدفه هو رغيف العيش هدفه ان انا اجيب انبوبة بوتاجاز هدفه ان انا اجيب آه علبة دواء هدفه ان انا اجيب آه عشاء لاولادي ولزوجتي ولبيتي هو ده هدفه بعيد عن كل اللي بيحصل على الساحة السياسية دي ولكن النهاردة بنقول تعالوا بجد اللي بيقول لابد ان احنا نخدم البلد واللي بيقول انا عايز افيد البلد واللي عايز بيقول تعالوا نضع ايدينا في ايدين بعض من اجل نهوض البلد ونهضة البلد بتيجوا نبدأ بتيجوا بقى سيبونا من الكلام سيبونا من الكلام الكتير وعلى الفضائيات وفي كل مكان سيبونا من الكلام تعالوا نشتغل نشتغل من خلال مساعدة الفقراء زي ما بنعمل في برنامج السهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى زي ما قناة الرحمة بتحقق الدعوة العملية بعيدا عن الكلام بعيدا عن المهاترات السياسية وبعيدا عن النخبة وبعيدا عن فضائيات وبعيد عن برامج التوك توك إلى آخره فتيجوا نبدأ وسيبونا بقى سيبوا البلد تنهض سيبوا البلد تشتغل وسيبوا أهل السياسة للسياسة وسيبوا الطب لأهل الطب وسيبوا السياحة لأهل السياحة وسيبوا ما تيجوا نبدأ تعالوا كلنا نضع ايدينا النهاردة ونحقق الشعار اللي بنقوله دايما في كل حلقة ايد في ايد بنقول يلا ارفع للخير راية من يريد نصرة الحبيب شفنا النهاردة وقول انا عايز انصر سيدنا النبي بالفعل وبالعمل بعيدا عن الاقوال اللي عاوز ينهض بالبلد اللي عاوز ينهض بالبلد وعاوز يتقدم بالبلد تابعنا النهاردة وقول انا هشتغل معاكم النهاردة في المأساة اللي انتوا هتعرضوها النهاردة في البلد اللي انتوا هتعرضوها النهاردة في البلد اللي احنا بنخاطب الكل يلا نهيئ نفسنا من اجل ان احنا نشوف احنا كنا فين والمأساة اللي احنا بنعرضها بنعرضها فين ويلا نتهيئ كلنا علشان هتبقى في قافلة خدمية وهتبقى في قافلة طبية بإذن الله رب العالمين للمكان اللي احنا هنشوفه لأن هناك مأساة تخيل تخيل برغم المشاكل اللي بتتم والظواهر السيئة والسهم السيء اللي احنا شايفينه النهاردة في مصرنا الحبيبة برغم ده في ناس بتقول لك انا نفسي اقوم من على السرير نفسي اقوم من السرير بس اروح الحمام نفسي اقوم من السرير علشان اشرب كوبايه ميه نفسي اقوم من على السرير علشان انا اتحرك بنفسي واقضي حاجتي واخدم نفسي بنفسي محدش يخدمني بالرغم اللي بيحصل ده كله الناس بتقول الحمد لله تعالوا نبدأ ونشوف هنبدأ النهارده من محافظة السويس من قنا من الصعيد من الصف من الجيزة من المنصورة من الدقهلية من محافظات كتيرة انطلقنا وسهمنا انطلق وسهم الرحمة انطلق وسهم الرحمة انطلق إلى محافظة السويس وعزبة الصفيح إيه اللي فيها وإيه الحكاية يلا نبدأ مع بعض ونشوف مشاهدينا الكرام سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق على الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين مشاهدينا الكرام في كل مكان من الصعيد إلى محافظة السويس من هنا إلى المدينة الباسلة السويس احنا النهاردة في بالتحديد في عزبة الصفيح عرب المثلث بمحافظة السويس جايين نتكلم مع الناس ومشاكلهم وأملهم وأحلامهم والمرض والفقر والعشوائيات والزبالة وقول زي ما تقول ربنا يسلم الكل يا رب اللهم امين النهارده هنتكلم فيه مع سكان عزبة الصفيح نعرف مشاكلهم ايه معانا حالات كتيرة بيوت صعبة جدا في محافظة السويس بيتقال دايما ان محافظة السويس من ضمن المدن الجميلة الراقية ولكن المنظر اللي احنا هنشوفه بنوجه رسالة من هنا من عزبة الصفيح عرب المثلث بمحافظة السويس صرخة بنوجهها من هنا لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء لوزير التنمية المحلية لمحافظ السويس لكل القيادات لكل المسؤولين تعالوا نشوف مع بعض ايه الحكاية وايه القصة والحالات اللي هنتكلم معاها وهم بيطلبوا ايه علشان نقول يا رب زي ما بقول دايما افتح القلوب وافتح الابواب يا رب العالمين تعالوا ندخل ونشوف القصة والحكاية في عزبة الصفيح سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين
هندخل بيت مشاهدينا الكرام من البيوت في المكان اللي احنا موجودين فيه عشر أسر موجودين في المكان في البيت اللي احنا فيه كلهم حمام واحد مطبخ واحد تعالوا مش عايزين نتكلم كتير ولكن تعالوا كده نتجول في البيت ونشوف الصورة على طبيعتها ونشوف مع بعض كده هنعمل ايه ان شاء الله ندخل مع بعض أوضة مشاهدينا الكرام غرفة من الغرف ونشوف المكونات اللي موجودة فيها هنا أسرة قاعدة في الأوضة دي وبتنام هنا شوفوا مع بعض واحنا داخلين على فصل الشتاء ربنا يسلم الكل يا رب شايفين تخيلوا لما يبقى في شتاء ومطر إلى آخره هو ده السقف هي دي الأوضة اللي بيناموا فيها مفيش سرير زي ما احنا شايفين طبعا مفيش دولاب مفيش بوتاجاز مفيش أي حاجة خالص ولكن هي دي الصورة أسرة قاعدة في الأوضة دي وعايشة في الأوضة دي من ضمن أسر موجودة في البيت اللي احنا موجودين فيه أسيبكم أسيبكم شوية مع الصورة مشاهدينا الكرام وبعدين نتكلم ونشوف اللي نقدر نعمله لقاء مشاهدينا الكرام مع الحاجة حميدة اللي قاعدة في الأوضة دي نتعرف على حضرتك حبيب عبد الحميد ومعايا فرحة بربيها كم سنة يا حاج؟
عندي 48 آه، ايه الأخبار عندك؟
عندي الضغط والسكر وتعبت من كل أي حد يتكلم معايا تعبت من كتر الكلام عندي السكر والضغط محدش براعيني أنا ولا بنت أختي وتعبت العيشة يعني وحشة يعني بجوى باخدهم من الشؤون 215 بتعالج منهم واكشف منهم وربي بنت أختي منهم
ربنا يشفيك ان شاء الله يا رب ربنا يشفيك ان شاء الله ولا هي عيشتنا دي
الحمد لله الحمد لله عليك في نعمه برضه يا حاج الحمد لله مش بنلم غير عشاء الحمد لله
بس أوه. اسر كتيره قاعدين مع بعض هنا في البيت و...
ما احناش ندفع ايجار بره الايجار بالشيء الفلاني واحنا بنقبضهم 200 وعوض ولا في سرير ولا في دولاب ولا في اي حاجه والله تعبني بنجيب ازازه الحقنه بقد كده بنطلع 15 يوم ب 32 جنيه وشريط البرشام ب 14 وشريط ب 15 وشريط ب 10 يعني اجيب منين اوفر اجيب سرير
ربنا يشفيك يا حاج حميده كده وان شاء الله يعني اه اه بجيبه على الشبه اهو هذا اخت بره هذا اللي مش عارف الحاجه اه اه طيب ربنا يشفيك ان شاء الله ويقدرنا كله على حسابي والله ربنا يقويك ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله الحمد لله شكرا جزيلا الحمد لله ندخل أوضة تانية مشاهدينا الكرام ونشوف بسم الله السلام عليكم ازيك يا حاج أخبارك إيه هتعرف على حضرتك أنا اسمي أحلام عبد الحميد أنا حاج أحلام ربنا يصبركم على الوضع اللي أنتم فيه ربنا معانا الحمد لله ربنا معانا وأنتم ولاد الحلال معانا برضه إن شاء الله بإذن الله يعني أنت شايفة الوضع صعب اهوت يعني الصورة مش محتاجة كلام مش عايزة كلام لا مش احنا مش عارفين نعمل ايه يعني زي ما انت شايف الوضع والحالة على قدها ما اكدبش عليك يعني لو معانا نقول ماشي ما احنا معناش
ربنا يصبركم ان شاء الله بس يعني الوضع ان احنا داخلين على برضه فصل الشتاء والوضع صعب والسقف ما فيش سقف اساسا والدنيا يعني ربنا يصبركم يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله البركه برضه في البركه في اولاد الحلال برضه ان شاء الله انتوا محتاجين ايه احنا محتاجين زي ما انت شايف حته ثلاجه بطانيه كده يعني الناس تقدر عليه تجيب حاجات بسيطة كلها اه حاجات بسيطة انا يعني بجيب الاكل انا وابني باجي اعمله كمان ما عنديش ثلاجه يا دوبك ناكل منه نصبح تاني نلاقي حمضان ف الحمد لله ان هي عايشه كده الحمد لله محتاجه ايه طيب محتاجه ثلاجه سرير افرشه لابني برضه زميل لي بيجي يشوف المنظر مش هو عايزه حته بوتاجاز حته غساله بطانيه افرشها في الارض زي الناس زي الناس ما عايشه يعني انا مش هشمنها في ربنا اكتر من الناس عايشه لان انا اساسا لما ابني حتى دخل يعني زميل لي بيجي ولا حاجه بيبقى شكل المكان محرج برضه يلا الحمد لله عندي حاجه انام عليها ولا عندي كده ولا عندي كده ربنا يصبرك ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا هندخل لمشاهدينا الكرام اوضه ثالثه في البيت اللي احنا موجودين فيه اللي بيتكون من 10 اسر موجودين في البيت هندخل على حاله انا قبل ما ادخل ونتكلم معاها يا ريت تركزوا معانا فيها هي نايمه على المرتبه بقالها ثلاث سنين نايمه على المرتبه بقالها ثلاث سنين ومحتاجه عمليه محتاجه عمليه بيأدي ايه ده اللي احنا هنعرفه ونعرف القصه والحكايه ونقول يا رب افتح القلوب والقلوب يا رب العالمين ازيك يا حاجه عامله ايه ازيك هنشوف مع بعض الحاجة سامية ونسمع الحاجة سامية وهي اللي نايمة زي ما قلت بقالها ثلاث سنين على المرتبة المكان اللي احنا قاعدين عليه دلوقتي واللي بتقول نفسي أقوم وأبقى زي زي الناس وزي إخواتي وأقوم لأني مكسوفة من الوضع اللي أنا فيه بنقول لها إن شاء الله إن شاء الله هتقوم بالسلامة ونحقق لها بإذن الله رب العالمين اللي هي عايزاه ازيك يا حاجة سامية لا تسلم يا ابني هي عاملة إيه الحمد لله إيه زعلانة ليه بس انا عاوزة اقوم امشي يا ابني تعبانة ليا ثلاث سنين وانا نايمة على الفرشانية ولا بقوم ولا بعمل ولا حاجة حتى العبد بتاع اخواتي في الرؤية بعتوا لي ما بعرفش اي حاجة ودني تعبانة ونايمة ليل ونهار
مش خالص والله ما ببصيش لما اخذها في الجردل للعزة الصغيرة دي بصير في الجردل ده ما اقدرش اروح الحمام أعمل. هي مامتي اتمسكت كده من قناعها في الارض والله ما بقدر اقف ألف سلام عليك والله ما بقدر تعبان إيه- إيه- محتاجة إيه بس عاوزة عملية في ظهري قالوا لي عندك عملية والإشعة بتاعتي ليا ثلاث سنين وأنا نايم آه.
ما أقدرش أقوم أعيش أعمل عملية تقبض من الشؤون كنت الأول 105 خمس جنيه و15 زودوها بقت 115 بعد كده خلوها 100 و105 يعني 215 اه ايوه هما كده مش الزيادة الأخيرة يعني آه، آه.
ده ده الزيادة اللي جت دي لما الرئيس جه الجديد ده قالوا لي زودوكي بس ما اعرفش حاجة غير كده و- والشيخ حسين بيجيب لي فرخة ويجيب لي توميت ويجيني كل شهر يقول لي عاملة ايه اقول له الحمد لله ورحت المستشفى ويدوني علاج ويقولوا لي يا ست لازم انت تعملي العملية العملية دي قالوا لك هتتكلف كام قالوا لي عشرين ألف آه.
وانا مش معايا حاجة خالص معيش حاجة خالص قلت لهم انا مش معايا حاجة بعد ما عملوا لي الاشاعة قلت لهم معيش حاجة وروحوني هنا وخلاص واديني نايمة زي ما انتوا شايفين معايا ربنا هو اللي ساعدني وبقول مش يا- عندك ولاد ولا حاجة بقول يا رب آه.
بقول يا رب والله ما اعرف كنت الاول أ- امشي وأعمل اللي جاني ما اعرفش ايه اللي حصل لي اما انا لو جيت وقفت كده ممكن اقع في الارض بتيجي حد بيجي يزورك حد مثلا؟
اخواتي بيخشوا يجيبوا لي الاكل اللي هم اللي قاعدين معاك في البيت بيجيبوا لي الاكل ويجيبوا لي الميه وواحد اداهم مش عارف فلوس ولا حاجه بيدوها لي وبيقبضوا لي برضه آه.
يوم ساعة ما بحمل لا يعني غيرهم ما فيش حد بيسأل عليكي ولا حد لا، و- والشيخ حسين بيجيني وواحد زي حضرتك برضه بيجيني يحن عليا عامله ايه والحمد لله بس يعني حاجات بسيطة اه بي- 15 جنيه 20 جنيه كده الشيخ حسين كل شهر الشيخ حسين بيديني تمويل بس ما بيدينيش فلوس لما انت محتاجة عملية ب 20000 جنيه آه.
علشان تقومي قال لك لو عملت العملية دي ان شاء الله لرب تقومي بالسلامة اه قالوا لي تقومي على طول بس أنا مش معايا اعملها مش معايا عقدة ومش معايا اعملها
الحمد لله معلش. يعني تصبري والحمد لله رب العالمين ايوه الحمد لله بس انت تعبت من النوم تعبت من النوم آه. عايزه اقوم زي الست تمشي كده عايزه امشي حتى اروح الحمام حتى اروح الحمام لما يجي اخواتي بياخدوا الجردل ده بقى مكسوفه مش بقدر اتكلم انا جايب حله صغيره بتصير فيها يا ابني انت زي ابني صغير وكده زي ما انت شايف كده
وقعد في الأوضة لا في عندك سرير يعني شوفي برغم الحالة اللي انت فيها نايمة على مرتبة ولا دلاب ولا أي حاجة خالص الحمد لله يعني والمروحة بتاعتك هي المروحة يعني عينيا.
معلش إن شاء الله هتقوم بالسلامة وربنا يقدرنا يا بس اقوم على رجليا بس حتى اروح الحمام بس مش عاوز حاجه من الدنيا بس ده ساعدني يا ابني مش عاوز حاجه اللي ساعدني بس خليني اعمل عمليه يا امي
دي صرخة ولداء الحاجة سامية مشاهدينا الكرام اللي أمنيتها إن تقوم بس وتروح لغاية الحمام هي مش عايزة أكتر من كده عايزة عملية بعشرين ألف جنيه زي ما الأطباء قالوا لها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نعمل لها العملية يا رب يا رب زي ما بقول دايما نفتح القلوب والقلوب يا رب يا رب اللهم أمين وتعمل عملية وتقوم بالسلامة إن شاء رب العالمين وتقف على رجليها وتبقى زيها زي الناس كلها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا لكم مشاهدينا الكرام
سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين الوعد لما صدى
الحمد لله الحمد لله رب العالمين آه، عشر أسر في بيت واحد بيت شفنا الصورة بدون سرير بدون دولاب بدون متجاز بدون ثلاجة بدون تلفزيون ما ما يعرفوش حاجة فين في السويس مش بنقول في الصعيد زي ما رحنا وشفنا المقاس اللي احنا شفناها وتحركنا بفضل ربنا الحمد لله ده احنا بنقول في السويس ست بقالها ثلاث سنين نايمة على السرير علشان عشرين ألف جنيه حضرتك متخيل معايا عشرين ألف جنيه عملوا مشكلة كبيرة للحاجة سامية نايمة على السرير س- عفوا نايمة على المرتبة علشان محتاجة عشرين ألف جنيه يا رب يا رب يا رب يا رب افتح القلوب يا رب يا رب هنستقبل اتصالات وهنتكلم السلام عليكم عليكم السلام
اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا فندم
هي اللي انا عايزة تعمل العمليه في ظهرها الو آه، كانت والدتي عايزه تعملها لها
انا مش تدفع لها سامع المبلغ مش سامع حضرتك
والدتي بتدفع لحد كانت تعمل العمليه فكنت عايزه لا لا تدفع المبلغ.
حضرتك بتتبرعي ل- ل- للحاجة سامية طيب يا ريت يا اخوانا طيب طب ناخد اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا
أنا أستاذ مرام اهلا استاذ مصطفى اتفضل
إن شاء الله هذا البرا ب 2000 جنيه
2000 جنيه إن شاء الله.
طيب رقم الحساب موجود على الشاشة 303 بنك فيصل الإسلامي مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ربنا يكرمك يا رب يا رب إن احنا النهاردة معانا حالتين بقول يا رب نطلع من الحلقة النهاردة ويبقى احنا عملنا حاجة جميلة وحاجة إيجابية وبنقول بالفعل احنا محتاجين ننصر سيدنا النبي بالفعل احنا بنقدم حاجة إيجابية للإسلام بالفعل احنا بنقدم حاجة إيجابية لبلدنا بعيدا بقى عن الهرتلة السياسية اللي احنا شايفين واللي هيودونا في داهية خلونا مع الناس الفقراء دول اللي نايمين اللي محدش بيسأل عليهم لما الحاجة سامية بتقول لك ده اللي بيجي يسأل عليا ربنا يكرمه ويعزه ويبارك فيه يا رب اللهم أمين لما واحد بيجي يديلها 15 جنيه في الشهر لما واحد بيجي يديها 20 جنيه في الشهر 15 جنيه هتعمل ايه و20 جنيه هتعمل ايه على مدار الشهر وانت بتاخد دواء وهي بتاخد دواء والى اخره امنيتها ان هي تقوم من على السرير بس تروح تروح الحمام مش عايز اكتر من كده ان هي تقوم من على السرير عشان تبقى زيها زي الناس وبالرغم من ده بتقول لها انت نايم على السرير بتقول لك الحمد لله سرير الحمد لله الحمد قمه الرضا الحمد لله يا رب العالمين معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ سيد اهلا وسهلا
اللي عايزين نتبرع للحاجة سامية نتبرع فين؟
اتبرع حضرتك على رقم الحساب اللي موجود على الشاشة 303 مؤسسة رحمة الأعمال الخيرية 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر ربنا يبارك فيك يا أستاذ سيد اللهم أمين يا رب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أستاذ ملهم؟
الحمد لله رب العالمين
آه، أنا دق- بعت 1600 على رقم حساب الأسرة أيوة أيوة أنا بعت فلوس على رقم حساب هرسلكم
على الحساب إيه الرقم موجود على الشاشة حضرتك
نعم نعم أنا بعت فلوس هرسل يعني بالتأكيد وصل المبلغ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أستاذ أسامة أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز اتبرع ب 5000 جنيه طيب 5000 جنيه 2000 جنيه 5 و2 يبقوا 7000 طيب يا ريت تتواصل معنا على رقم حساب المؤسسة بنك فيصل الإسلامي فرع أكتوبر آه، رقم حساب 303 طيب يا رب يا رب ده ست لسه 7000 جنيه كده 7000 جنيه نفس حد يقول لي أنا متبرع بال20 عشان نخلص ونروح للفقرة الثانية يا رب فين أهل الخير في السويس نشدنا لما كنا في قنا في محافظة قنا نشدنا أهل الخير في ال- الصعيد الناس اتحركت وأهل الخير في الصعيد اتحركوا لما قلنا محتاجين ان احنا نبني المسجد بفضل ربنا المسجد بيضع للأساس الآن والناس تبرعت ببناء المسجد بنقول دلوقتي ونداءنا لأهل الخير في السويس أين أنتم أين أنتم يا أهل الخير في السويس وأنتم أهل الخير وأنتم أهل الفضل وأنتم يعني ما شاء الله عليكم أنتم المدينة الباسلة ربنا يبارك فيكم محتاجين إن احنا نتحرك محتاجين إن احنا نيجي بعد بكرة نقول احنا رايحين عند الحاجة سامية علشان ناخدها ونركبها معانا العربية ونروح نعمل لها العملية احنا نفسنا في كده يا رب يلا نتحرك مشاهدينا الكرام معنا اتصال السلام عليكم
ألو السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا
لا لو سمحت حضرتك تبرع حق الأخت سامية بالمبلغ كامل علاج إن شاء الله الله طب الله يبارك فيك اترك رقم تليفون حضرتك بس أبي حد يتواصل على الخ- التليفون اترك رقم تليفون حضرتك مع اخواننا في الكنترول ونتواصل معك باذن الله رب العالمين ان شاء رب العالمين يا رب يا رب يا رب يسر كل عسير وانا بقول محتاجين نبقى بجد نتحرك مش عايزين كلام احنا كلنا سائمنا الكلام وزهقنا من الكلام ولكن محتاجين الناس الفقراء دول الناس الغلابة دول أهالينا وآبائنا وأمهاتنا اللي محتاجين إن إحنا نقف معاهم هي دي المأساة اللي إحنا بنتكلم عنها في أهل السويس هي دي مأساة أهل السويس اللي إحنا بنتكلم عنهم اللي إحنا محتاجين نقف معاهم نحت- محتاجين نقف معاهم بقلوبنا وبجوارحنا وبحياتنا وبكل ما أوتينا اللي ما أوتي اللي أوتي بالكلمة ي- يتحرك معانا اللي أوتي بالمال يتحرك معانا اللي أوتي بالمواد الغذائية يتحرك معانا الست سامعين الحاجة وهي تتكلم الحاجة حميدة وأحلام لما بيقولوا إحنا نفسكوا في إيه أنت نفسك في إيه انا مش نفسي في حاجه انا بس نفسي في حته ثلاجه نفسي في حته بوتاجاز نفسي في حته مش عارف آه، سرير حاجات كلها صغ- صغيره جدا لما نيجي نحسبها بالورقه وبالقلم حاجات كلها بسيطه حاجات كلها بسيطه الاخ محمد اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان شاء رب العالمين انا هتبرع ب 20000 جنيه باذن الله طيب ال- دلوقتي اتبرع ب 20000 احنا في حد ت- تواصل معنا الان واتبرع ب 20000 جنيه للحاجه ساميه فانا هستاذن حضرتك يعني اترك رقم تليفونك لان في حاله هتيجي دلوقتي آه، حاله مؤثره جدا جدا جدا جدا ومحتاجه ان احنا نقف معاها والمبلغ بسيط والمبلغ ضعيف خلاص الحاجه آه، ساميه ربنا كرمنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى قالت انا محتاجه 20000 جنيه وقلنا يا رب افتح القلوب وافتح الابواب والحمد لله رب العالمين واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا دائما الاخلاص يا رب يا رب ارزقنا دائما الاخلاص والقبول اللهم امين فاحنا هنيجي الله يبارك فيكم انتظروا معايا قليلا وهنروح للفقره الثانيه لان الفقره الثانيه قبل ما نشوفها انا بدعو الكل احنا الفقره الاولانيه قلنا احنا محتاجين مواد غذائيه محتاجين نروح للناس محتاجين نعمل قافله للناس بقى محتاجين نتحرك للسويس تعالوا نكون نفسنا يلا نعمل مجموعات انا عليا مواد غذائيه انا عليا مواد خدميه انا عليا البطاطين انا عليا السكر انا عليا الزيت انا عليا ملايات انا عليا مش عارف ايه انا عليا ثلاجه انا عليا بوتاجاز انا عليا غساله انا عليا تلفزيون انا عليا راديو انا ع- تعالوا يلا نشتغل ونتحرك ولكن كل الكلام ده بالتفاصيل تعالوا بس واحده واحده ونبدا مع بعض وهيئوا نفسكم الله يكرمكم الله يعزكم ويبارك فيكم يا رب اللهم امين ويسعد كل من يشاهدنا ويبارك في كل من يتابعنا الان يا رب العالمين في كل مكان الحاله اللي جايه محتاجين نقف معاها الحاله اللي جايه حاله صعبه قوي وتخيل ابنك او بنتك في السن ده 22 سنه ومحتاجه زرع كلى يا الله 22 سنة طب تعالوا بس ونبدأ ونتحرك واللي عاوز يتبرع للحاجة سامية خلاص الحاجة سامية ربنا رزقها بفضل ربنا سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف مرفت ايه حكايتها وايه قصتها وعايزة مننا ايه يلا نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام
الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق مشاهدينا الكرام في من خلال وجودنا في عزبة الصفيح بالمثلث بمحافظة السويس حد جالنا وقال حالة خاصة محتاجة رعاية قناة الرحمة ومؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية تعالوا نعرف الحكاية ونشوف ربنا يقدرنا إن شاء الله تعرف عليك بسم الله الرحمن الرحيم انا الاول ابتدت عندي بعلو الضغط وبعد كده قعدت ثلاث سنين اعاني من الضغط العالي بس واخر مره كنت مخطوبه وبعد كده رحت آه، آه، في السويس العام قالوا لي عندك فشل كلوي وانا كنت مولوده خلق- خلقيا بكليه واحده جالها تلف وكسور وقعدت ست شهور ألف من المنصورة لمصر رحت كل الدكاترة كل الدكاترة وطبعا والدتي بكلية واحدة برضو هي وراثة ومفيش حد في العيلة عندي كلهم سن كبير وماليش اخوات ولا بنات ولا اولاد عشان يدوني كلية ففي ناس قالوا لي على الدكتور الحمد لله وصلت له والحمد لله لقى الكلية بتاعتي بس هي المشكلة في الفلوس وانا طبعا الحمد لله يعني على قد الحال فرحت بعت كل كل جهاز بتاعي ما جابليش غير 12000 وبعد كده ناس قال الخير برضو حطوا لي 5000 وكم بقوا 17000 بس ناقص فلوس كتير وحق العملية 85000 وانا مش طالبة اي حاجة في الدنيا مش عايزة اي حاجة الحمد لله طول عمري عايشة لوحدي وبقول الحمد لله عايزة اعمل عملية عشان اكمل حياتي عايزة اتجوز عايزة افرح زي اصحابي بس خلاص مش عايزة اي حاجة تانية على فكرة الحمد لله احنا احسن برضو ناس كتير احنا الحمد لله شكرا
انا يعني هي بنتي الوحدانيه وماليش غيرها ومستعديه ابيع حتى حتى من كبدي يعني عشان اعالج بنتي فيا ريت يا ريت بس ربنا اللي يعلم احنا ما كناش نتحط في الموقف ده غصب عننا وهي ظروفنا اللي كده بس الحمد لله الحمد لله على اللي يجيبه ربنا كل اللي يجيبه ربنا خير فانا يعني يعني الواحد محرج ان يقول للناس ساعدوني في فلوس ولا حاجه بس انا بقول يحطوا باسمها هي باسمي حتى لو يروحوا يدفعوا هم في المستشفى يروحوا هم يودوها لدكتور يعني المهم يلاقوا لها حل بس ان هي كمان قررت ان هي تسيبها خطيبها عشان قالت انا مش هنفع في الجواز ومش ه... ف يعني هي لدرجه ان قالت خلاص مش هعرف استمر في حياتي فبطلب من القلوب الرحيمه بس ان ي- يساهموا فيها يساهموا معاها حتى لو حد ساهم ب ب 10 جنيه هيساعدها ونقدر نلم لها المبلغ ونلاقي لها الكليه دي وربنا المستعان حضرتك عارف البنت الوحدانيه وعايشه انا وهي طول عمرنا لوحدينا مفيش معانا غير ربنا سبحانه وتعالى احسن من الكل ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب احنا ملناش غيره واحنا من- سايبين الامر ليه الامر ليه هو ان شاء الله ربنا يجازيكم كل خير ربنا يجازيكم كل خير سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله قمة الرضا يعني والله الواحد بي- يعني بيتعلم و و وبياخد عبرة من كل حالة بيسجل معاها في كل مكان صغير أو كبير الناس تشوف مع كل اللي هم فيه الحمد لله رب العالمين مش عايزين أي حاجة من الدنيا بنت عندها 22 سنة ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب ويعافينا يا رب اللهم آمين يا رب يا رب اشفيها وعافيها واشفي كل مرضى المسلمين ضمور في الكلى عندها التانية فيها قصور ومشاكل بتحتاج إلى عملية زرع كلى المتبرع موجود المتبرع بالكلية موجود ولكن هي محتاجة 85 ألف جنيه معاها 17 ألف باعت آه، عفشها باعت أم- الحاجات اللي كانت بتجهزها هي فسخت الخطوبة مع خطيبها لأن حت- ما- قالت له أنا مش هنفع أنا مش هنفع لك أنا هعيشك معايا في عذاب وكلام من ده و- وبعدت عنه فقامت جايبه كل الحاجات اللي كانت معاها علشان بتجهز نفسها عشان تدخل بيها وتتجوز باعت كل الكلام ده كله جابت مبلغ الاهل الخير اتبرعوا المهم وصل معاها ل 17000 جنيه انا بقول يا رب لو 17 حطهم في جنب مش عايزين 17000 جنيه دلوقتي الست بتقول لك احنا انا بيع اي حاجه فيا بس بنتي تبقى جميله وتعيش زي زمايلها وزي صاحباتها وزي اللي في سنها البنت بتقول انا مش عايزه حاجه الحمد لله اللي عاوز يتبرع ياخد الفلوس ويروح يتبرع للمستشفى يلا يلا يا رب يا رب 85 ألف جنيه يا رب يا رب افتح الأبواب والقلوب يا رب يا رب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم أهلا وسهلا
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، أخي عايزة أتبرع للبنت هاي مشان الكلية
منين يا فندم
أنا نهال من قطر عايز تبرعي لمن
للبنت اللي طلعت مشان اللي عندها اه ميرفت اه كلية ايوه طيب آه الله يبارك فيك تواصل معنا من خلال رقم الحساب اللي موجود معنا على الشاشة ربنا يكرمك شكرا جزيلا لك آه الأخ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا من السويس يا استاذ ملهم أهلا بيك يا حاج محمد انا من السويس يا ممكن انا يعني تديني وطي التلفزيون يا حاج محمد الله يكرمك وطي التلفزيون واسمعنا من التلفون الله يعزك ويبارك فيك يا رب ويبارك في أهل السويس كلهم ممكن تديني الاعلان بتاع الست تجيني في السويس اللي اسمها عز الصفيح اللي هي أنهي واحدة اللي في عز الصفيح ما هما الاثنين كانوا في عزة الصفيح لا أنا اي واحده بالاثنين حاضر حاضر خلينا في الثانية ماشي حاضر حاضر تواصل معنا إن شاء الله حاضر حاضر بإذن الله نفسي ربنا يرزقنا وإن شاء الله طبعا ده ده برنامج السهم والناس أهل الخير ودايما اللي بيتابع برنامج السهم هم أهل الخير وأهل الفضل ناس أفاضل وناس قلوبهم جميلة وقلوبهم نقية وقلوب يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى قلوب ب- بتبحث دائما عن السعادة عن سعادة الآخرين بنقول 85 ألف جنيه البنت اللي عندها 22 سنة بنت عندها 22 سنة وبتقول الحمد لله تقول لك أنا الحمد لله رب العالمين أنا مش عايزة حاجة أنا مش عايزة بس إن أنا أبقى زي زي الناس زي زمايلي بعت عفش وبعت الدنيا دي كلها من أجل إن أنا عايزة أعيش عايز أعيش ربنا قدرهم ووفقهم وواحد تبرع ب- آه، بكلى طيب تهاني أستاذة تهاني أهلا وسهلا الله يخليك الله- ازيك يا استاذ ملهم أهلا انا وسهلا من انا من كفر شكر وحماتي توفاها الله وعندها حاجات آه، يعني سرير ودلاب و- وبوتاجاز وغساله جميل كلهم مستعملين يعني طيب.
انا ما اعرفش اوصلهم ازاي صراحه لا انت تواصلي بس معانا رقم تليفون حضرتك اتركي رقم تليفونك واحنا هنتواصل معاكي غدا باذن الله رب العالمين ونقول لك الوسيله تجيب لنا الحاجه ازاي او تروح على- مباشره على السويس او نكون مع بعض ونجمع بعض كلنا من اجل ان احنا عايزين نعمل قافله ونتجه الى عزبه الصفيح وهناك عزب وقرى آه، مجاوره في السويس ايضا بتحتاج الى الدعم معنا اتصال اخر السلام عليكم ايوه اهلا وسهلا انا الحاجه ثانيه اهلا يا حاجه سنيه دمنهور البحيره اهلا بحضرتك انا عايزه اتبرع ب 5000 بس عايزه اجيبهم للناس اللي هو دخل لهم دلوقتي اللي ما عندهمش عفش طيب حاضر يعني ال- البيت اللي دخل فيه دلوقتي و... وعندهم شعبش ونايمين على الارض كده ايوه نعم نعم طيب نبعتهم ازاي بقى على رقم الحساب على رقم حساب واتركوا رقم تليفونك عشان بس الدنيا انا اتواصل معاكي وت- وابعتي رقم الفلوس حضرتك او بالمبلغ اللي هتتبرعي بيه وربنا يبارك لك فيه يا رب على مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه رقم حساب 303 303 بنك فيصل الاسلامي فرع اكتوبر طيب على الشاشه اتصال اخر السلام عليكم السلام السلام عليكم حاجه زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بيك اتفضلي يا فندم
بقول لحضرتك أنا عايزة أنا عايزة يعني أي حد يساعدني يعني مشكلة مشكلتي مشكلة جامدة خ- عندك مشكلة اتركوا رقم تليفونك وانا اتواصل معاك غدا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم ويفرج كربك يا رب اللهم امين اللهم امين خلونا الله يبارك فيكم اه اللي عنده مشكلة يبعت ويتواصل معنا من خلال شريط الرسائل او اللي بيتعامل مع انترنت من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج السهم معمولة بالعيسوية اسمها كده ال- الصفحة الرسمية لبرنامج السهم معمولة بالعيسوية احنا بنعمل كل الوسائل من اجل ان احنا نتواصل مع بعض من اجل بس ان محدش يزعل انت بتتصل حضرتك آه، ما بنردش عليك لا تواصل معانا من خلال الوسائل المشروعة اللي موضوعة للبرنامج من خلال ارقام التليفونات في القناة من خلال شريط الرسائل اللي موجود على القناة من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج السهم بالعربي كده الصفحة الرسمية لبرنامج السهم مع ملهم العسو على الفيسبوك التواصل الاجتماعي تعالوا نتواصل مع بعض من خلال كل الوسائل دي طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، لو سمحت يا أستاذ آه، عندنا آه، يعني سيلفي كان عامل حادثة من قيمة سنتين كده أيوة
المهم إيه الحادثة عملوها غلط في القصر العيني فعمل له زي نظام شلل نصف كده أيوة فاحنا مش عارفين لفينا على الدكاترة كلها عندك مشكلة يا مم... يعني يا مح- يا محمد يعني أنت عندك مشكلة وبتطلبي شيء يعني صح؟
اه طب ما أنا خل... تواصلي معنا الله يبارك فيك لا لا لا احنا تواصلي معنا من خلال شروط الرسائل ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين خلونا مع الحاله خلونا بقى نركز مع مرفت البنت بتط... بت... بتشوفنا واهلها بيشوفونا والبنت امنيه حياتها بقى لها سنين بقى لها سنين بقى لها... بقى لها سنين في مشكله طب لما ربنا يوفقنا ونتقابل ونتواصل معاها ولما ربنا يحقق لها ما ارادت ما تيجوا نتحرك يلا يلا نتحرك من اجل نجيب, نجيب لها المبلغ المبلغ مش كبير المبلغ سهل جدا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا يا فندم ازيك يا سيدي استاذ ابراهيم الله يبارك فيك ازيك يا باشا حضرتك بعت كذا مرة شروط الرسائل ده محد يرد عليها لأن أنا ما عندي شيء ونص يا فندم
تواصل معنا يا اخي الله يبارك فيك من خلال- من خلال شروط الرسائل الله يعزك يا رب اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا رب ويفرج كرب كل المسلمين اللهم امين آه، آه، في في حاجه بس محتاجين قبل ما اخد اتصالات في كتير من الاحباب بيتواصل معانا بيبعت رساله على التليفون آه، ع- انا عندي مشكله احنا مش ما نقدرش نساعد كل الناس احنا بنقول يا رب قدرنا ان احنا نساعد كل الناس ولكن الامر مسؤوليه كبيره جدا والمشاكل كثيره جدا والأم- والمتطلبات والمطلوب مننا كثير جدا فاحنا بنتخير بنتخير كده الحالات اللي نقدر نساعدها نقدر نساعدها من خلال الشاشة في حالات بنقدر نساعدها بدون العرض على شاشة ال- الرحمة وبنساعدها من خلال مؤسسة الرحمة مؤسسة الرحمة بفضل ربنا فاتحين باب كتير كتير جدا جدا في أشياء عديدة معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام أهلا وسهلا
وعليكم السلام ورحمة الله بحكي معك الشيخ ضياء راجح من الجعبري أهلا وسهلا أهلا بحضرتك
أنا سيدي من الأردن أهلا بحضرتك
أنا سيدي بدي ناوي أتبرع خمسة
الإيه
ناوي أتبرع خمسة آلاف 5000 طيب على رقم الحساب اللي موجود على الشاشة ربنا يبارك فيك سيدي يا إحنا رب.
ما ولا عارف كيف أنا بدي أعرف كيف منك لو سمحت عشان بدي إيش أحولهم
حضرتك استاذنا ربنا يبارك فيك ويتقبل منك يا رب اللهم امين جبت حضرتك المبلغ انا عايز اتبرع بيه للحاله اللي عرضناها دلوقتي البنت ميرفت اللي عندها 22 سنه حضرتك بتجيب المبلغ بتروح البنك اللي عندك حضرتك في السعوديه بتقول له اسمه البنك بنك فيصل الاسلامي بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر على رقم حساب 303 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية وربنا يبارك ويتقبل إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندم ازيك يا استاذ ملهم الله يكرم حضرتك
ايوه عايز حضرتك عايز حضرتك اتبرع ب 5000 جنيه 5000 جنيه طيب جميل رقم الحساب موجود اهو على الشاشة و... وربنا يتقبل يا رب نفسي ربنا يبارك كده يا رب اللهم امين ويبارك في كل اللي بيتبرع ب 1000 جنيه اللي بيتبرع ب 10 جنيه لان اتأثر بالحالة حالة البنت ميرفت اللي عرضناها دلوقتي 22 سنة ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي قر... ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب ويعافينا كلنا اللهم امين اللهم امين بس نفسي حد يقول لي زي ما ما عرضنا الحاجة سامية واحتاجت 20000 وجا- وجالها بفضل ربنا وربنا رزقها بالعشرين ألف من نفسي ربنا يرزقنا أيضا بالخمسة وثمانين ألف علشان نتحرك وعلشان نعمل العملية يا رب نفسي فين بس يعني إن شاء طيب معانا الأستاذ محمود أستاذ محمود السلام حسان عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا زملهم في نعمة الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك وجزاك الله خير يا رب نسمع البشرى
ان شاء الله باذن الله يعني باهل الفضل واهل الخير آه، مشاهدي قناه الرحمه زرعوا مش مش مشاهدي السهم ولكن مشاهدي قناه الرحمه اصحاب القلوب الرحيمه آه، اصحاب القلوب المطمئنه اصحاب القلوب آه، آه، الراضيه آه، آه، يعني هم دول اللي دائما داعمين قناه الرحمه وداعمين برنامج السهم وداعمين مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه وبفضل الله عز وجل يعني انا وعدت الساده المشاهدين آه، آه، بان يعني نعرض كشف حساب مؤسسه الرحمه آه، للاعمال الخيريه آه، على مدار عام مضى من بدايه 9 2011 آه، الى آه، يعني اليوم وان شاء الله يعني انا ما اردت ان يعني نعرض هذا الكشف الحساب لكي يعني نسعد آه، مشاهدي الرحمه ونقول لهم آه، يعني آه، آه، هذا هو جهدكم وهذا هو آه، يعني دعمكم للفقراء وبفضل الله عز وجل سيسعدونا جدا بكم الهائل من المساعدات وبفضل الله عز وجل زي ما حضرتك وكلنا اللجنه شغاله الكل بيعمل بفضل الله بشفافيه و- و- وبمصداقيه عاليه ولله عز وجل وكل دعم او كل جهد آه، مؤسسه الرحمه بينصب في بناء المساجد وعلاج المرضى زي ما حضرتك بت- يعني عرضت الحاله ومساعده الفقراء والايتام. فدي الاشياء اللي بتنفق فيها مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه وان شاء الله آه، ال- الحالتين اللي شافوهم المشاهدين الان بفضل الله عز وجل في آه، يعني الاخوه اللي اتصلوا دول آه، واخونا ابو ناصر من قطر وفي الاخت فاطمه ثانيه من قطر ان شاء الله كل امل في الله عز وجل الاسبوع القادم لا الاسبوع اللي بعد القادم نكون نوري الم- ال- الحالات للمشاهدين يكون تم بفضل الله اللي هم عاوزينه وده وده بفضل الله عز وجل ثم بفضل الم... ال- يعني آه، الفضلاء القرماء الاتقياء مشاهدي قناه الرحمه يا رب فان شاء الله يدونا فرصه يعني الاسبوع القادم البرنامج ان شاء الله بعد القادم سيرون الحالات دي وحالات اخرى عرضناها الاسبوع الماضي تم بالفعل اللي احنا قلناه آه، زي ما متعودي وعودنا مشاهدي الرحمه ان بنعرض الحاله قبل ال- ال- ال- ال- ال- ال- العلاج وبعد العلاج بفضل الله ايا كان هي تلك المشكله فان شاء الله باذن الله آه، آه، اعتبر الموضوع باذن الله عز وجل يا رب.
لدى هذا يعني من فضل الله عز وجل ثم من فضل آه، مشاهدي الرحمه الاوفياء الاتقياء الانقياء اصحاب القلوب الرحيمه الذين يعني انا اعلم جيدا في ناس ما تبقاش معاها ال- مبالغ قليله وبتبرعوا آه، لان الواحد بينظر لنفسه بيقول الحمد لله على نعمه الصحه الحمد لله على آه، النعم التي يعني نتقلب فيها ليل نهار وبفضل الله عز وجل ان شاء الله آه، يعني سيسعدونا مشاهدي الرحمه بالذي سنفعله وده مش احنا اللي بنعمله ولكن آه، م- مشاهدي الرحمه الذين يفعلون ونحن فقط اسباب آه، نعمل ونعرض و- وربنا ما يحرمنا الاجر.
طب استاذ محمود بس توضيح بسيط الله يكرمك حضرتك يعني بشرتنا بالخير ودايما بتبشرنا بكل خير بفضل ربنا سبحانه وتعالى حينما نعرض أمور مهمة جدا حضرتك بتتواصل معنا وبنسمع منك البشرى دائما ربنا يبارك فيك ويبارك في كل أهل الخير وأهل الفضل يا رب اللهم أمين حضرتك قلت إن إحنا هنتابع وهنشوف الحالات آه، الأسبوع القادم بعد القادم وحضرتك مسافر الحج علشان بس الأمور تبقى واضحة لا إما هذا الأسبوع لا إما بعد الحج
يعني ممكن يكون هو يعني اول حلقه بعد الحج يا زملاء طيب تمام تمام اه ان شاء الله عز وجل يعني انما ان شاء الله من غدا من غدا يا زملاء سنتواصل آه سنتواصل مع الحالات وسنبدا بالفعل العمل ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن مش الله هقول الحاجه لحضرتك- ساميه وميرفت ربنا يشفيهم ويا رب زي الست اللي نايمه بقالها ثلاث سنين الحاجه ساميه ربنا يشفيها ويعافيها وامنيتها ان هي تقوم بس تروح الحمام ربنا يعزكم جميعا يا رب ان شاء الله نحقق لها ذلك بفضل ربنا سبحانه وتعالى ميرفت اللي محتاج ال 85000 جنيه نتواصل باذن الله رب العالمين وتعمل العمليه ويتحقق لها امنيتها لان ال- يعني لو انا قلت لحضرتك واحنا موجودين هناك جايه لنا مخصوص وعن طريق يعني اهل الخير في السويس امنيتها ان هي تتكلم وتعرض مشكلتها على شاشه الرحمه بعد ما يعني اغلقت الابواب كلها امامهم فالحمد لله رب العالمين مع الرحمه دائما ومع الخير دائما ومع برنامج السهم دائما بتفتح الابواب والقلوب بفضل الله رب العالمين انا بشكر حضرتك شكرا إن جزيلا شاء استاذ الله محمود إن شاء الله من غدا بإذن الله شاء الله.
سوف يتم التواصل مع الحالات يا رب.
وسوف يتم إن شاء الله يعني خطوات إيجابية للعمل وإن شاء الله وأنا كل أمل في الله ثم في مشاهد الرحمة أنهم لن يدخروا جهد ولن يدخروا أبدا أي شيء في سبيل إسعاد مريض أو إسعاد أسرة فقيرة وإن شاء الله بإذن الله الذين يتوصلون على رقم الحساب اللي حضرتك بتوضحه واللي حضرتك موجود على الشاشة نعم.
وإن شاء الله عز وجل سنفعل من غدا بإذن الله, بإذن الله.
سنا يعني آه، نتخذ ال- يعني الخطوات إن شاء الله.
الإيجابية لعمل الحالات بإذن الله عز وجل استاذ محمود جزاك الله خير منور دايما يا استاذ محمود ربنا يبارك فيك يا زملان وانا يعني بقول لحضرتك اسال الله عز وجل ان يكون هذا العمل في ميزان جميع العاملين في يا رب.
قناه الرحمه يا رب يا رب لأن هذا ليس عمل محمود ولا طبعا، ملهم طبعا، ولكن هذا العمل آه، الجميع يقف وراءه طبعا.
وجميع العاملين بقناة الرحمة أسأل الله عز وجل ألا يحرمهم الأجر آمين، جميعا آمين يا من من من آه، يعني هذا العمل آمين.
ال- الرائع الذي يعني إن شاء الله لو لم نقابل الله سبحانه وتعالى إلا بهذا العمل نرجو الله أن يكون شفيعا لنا نسأل يوم الله القيامة الإخلاص نسأل الله الإخلاص جزاك الله خير السلام نسأل الله عليكم.
الإخلاص شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة ورئيس مجلس إدارة آه، مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية شكرا جزيلا أمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا فندم السلام عليكم اتفضلي
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك آه انا عايز اتبرع ان شاء الله ب 1000 جنيه طيب الله يكرمك ويبارك فيك ويتقبل رقم الحساب 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ربنا يبارك فيك أنا ربنا يرزقنا بواحد يقول لنا أنا متبرع ب 50000 أنا متبرع ب 20000 طب اتصال السلام عليكم ساعتك كات أهلا وسهلا استاذ ملهم الله يكرمك انا معاك على التليفون يا استاذ ملهم بعد اذن حضرتك ال- الرقم الحساب اللي هو 303 دوت أيوه رحت البنك مش موجود على الش... مش موجود على ال system بتاع البنك إزاي الكلام حضرتك أمال الناس كلها بتتبرع عليه اه حضرتك رحت فين رحت فين حضرتك بنك مصر فرع الدواوين لا احنا بنك فيصل بنك ما فيصل انا الإسلامي ما انا قلت بنك انا جنبي بنك انا قلت ابعت منه لا مش اي بنك حضرتك بتبعت حضرتك البنك محدد واحنا بنقول م- مره تانية وربنا يبارك في آه.
جهدك ولكن انا بستاذنك بس هتعب حضرتك مره تانية البنك بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مش بنك مصر ولا اي بنك من البنوك الاخرى لا بنك فيصل الحساب موجود في البنك ده على وجه التحديد فحضرتك بتروح البنك بنك فيصل الاسلامي وهو بفضل ربنا منتشر في كل انحاء الجمهوريه بتروح البنك وبتتبرع بتقول انا عايز رقم حساب 303 303 اللي هو بتاع مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه تقول له انا انا عايز اتبرع المبلغ ده لو سمحت ضع هذا المبلغ في رقم حساب 303 مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه ربنا يبارك فيه يا رب اللهم امين الاخت عائشه اهلا وسهلا اهلا وسهلا عارف انا اكلمه اتفضلي يا فندم أقول له إيه؟
اتفضلي يا فندم ايوه اهلا بيكي آه، آه، الله يديك الصحة آه، يعني أنا بقول لك إحنا في جزيرة محمد تبع مركز الوراق مديرية الجيش ايوه فأنا هزفرها للبنت اللي هي تعمل عملية الكلى ب 20000 أوديهم فين؟
الايه أوديهم لف- أوديهم فين حتة يعني
اه تتبرعي ب 20000 ربنا يكرمك للبنت اللي هي هتعمل عملية في الكلى اللي هتغير الكلى بتاعها ايوه اللي احنا عرضناها أيوه تمام مرفت ربنا يبارك فيك طيب آه، اتركي رقم تليفونك واحنا نتواصل معاكي وهتتبرعي على الرقم اللي هو موجود 303 بنك فيصل اسلام الموضوع قرب نفسي فين فين ال... فين احبابنا الحاج عبد الرحيم فين والحاج احمد فين والحاج مصطفى والاحباب كلهم محتاجين واحد يقول او يتصل بينا في الكنترول ما يدخلش معانا او يتواصل مع الاستاذ محمود او يتواصل مع اي حد معنا الان انا متبرع ب 50000 انا متبرع بال 80000 انا متبرع بال 85000 يا رب م- الاستاذ محمود خلاص أيوة يا الموضوع زميلي.
خلص خلاص اهو الحمد لله رب العالمين استاذ آه، محمود لا ما هو الموضوع مخلص يا زميلي ان شاء الله باذن الله بس انا يعني حبيت اوضح آه، موضوع نقطه مهمه جدا نسيت اوضحها في المكالمه ايوه ان في اخوه بيتصلوا بحضرتك بيقولوا احنا بنتواصل ومحدش بيكلمنا يعني بنتواصل بيبعت مثلا مشكله ليه اه وما بن يعني ما حدش كلمه ولا شيء انا بنقول للاخوه الافاضل في ضغوط كتيره جدا وفي حالات يعني اكبر من طاقتنا كتير صحيح جدا صحيح. جدا جدا فلا بد ان يسامحونا اخواننا واحنا يعني اللي بنقدر عليه بنعمله فدي نقطه لازم اوضحها كويس جدا لكل المشاهدين ان ما- عشان ما حدش يزعل مننا يقول ده احنا بن يعني بنجيب حاله على حساب حاله احنا كل عملنا بفضل الله عز وجل لله عز وجل ولا نعلم ولا نعرف اي احد من الاشياء اللي احنا بنعرضها على زي الشاشه الحالات اللي احنا شفناها غير مرتبه ب- ب- ارزاق كلها سبحانه وتعالى اه ما انا بقول لحضرتك فبس دي نقطة يعني ركز عليها واي حد آه، يتصل بمشكلة اسمع منه وبعدين آه، يبعت رسالة يبعت اي شيء يبعت آه، على- جواب.
يعني ب- ب- بحيث يعني احنا آه، لازم آه، ل- لزاما علينا ان نسمع واحنا خادمين للمشاهد الرحمة نعم.
ولشعب مصر كله يا رب.
آه، وبس اللي بنقدر عليه بنعمله بنعمله يعني حسب امكانياتنا وحسب مقدرتنا فده اللي انا بس باكدت عليه انما ان شاء الله كل شيء تمام وكل شيء هيحصل ان شاء الله وبفضل الله ده يعني بفضل الله ثم بفضل مشيئة الرحمة زي ما قلت لحضرتك إن شاء الله.
وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض امين يا رب امين يا رب شكرا شكرا امين امين يا رب شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك طب الاخ محمد اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم اهلا وسهلا يا فندم ازيك يا استاذ ملا الله يكرمك والله يا استاذ ملا انا هاخد من وقت البرنامج ثواني ان شاء الله معدوده استاذ ملهم انا والله والله الذي لا اله الا هو انا لو املك اي حاجه والله كنت اديتك كل الفلوس اللي معايا بس انا كل الفكره ان انا عندي بطاطين ديت زياده من عندنا انا حابب ان انا اجيبها لمؤسسه الرحمه وهجيب مبلغ صغير عشان ده يعني ده على قد استطاعتي انا لسه يعني لسه مخلص كليتي ربنا يكرمك.
ودي حاجه هتبقى يعني مني انا بسيطه بس يعني اشهد الله الذي لا اله الا هو ان انا يعني باذن الله مع اول مرتب ليا هتقاضاه والله الذي لا اله الا هو باذن الله باذن الله تلتين المرتب هيبقوا طالعين لوجه الله تعالى ربنا يبارك فيك اخ محمد والله وده على ويسعدك.
قد امكانياتي يا استاذ ملهم وربنا يعينكم ويوفقكم ويثبتكم على انا خير.
عايز اقول لحضرتك يا اخ محمد انت مثال جميل للشباب المصري الشباب المسلم ربنا يكرمك و- ويكفي شعورك ومشاعرك الجميله آه، ربنا ربنا يكرمك يخليك يا ويتقبل منك ولك انا بقول لك مجهودك يكون تكون موجود معانا والحاجه اللي انت هتجيبها البطاطين اللي انت هتجيبها تكون موجود معانا واحنا متجهين للسويس وتشاركنا بمجهودك والله أنا- وبحركتك أنا- وابتسامتك أنا- الجميله وبكلامك الجميل يا أخ انا محمد.
مع طريق الخير في اي اتجاه ان شاء الله إن شاء وباذن الله.
الله تعالى انا راجل ك- كم- ك- كشاب مهندس شوفوا انتوا ايه اللي مطلوب مني وانا ربنا اعمله يكرمك.
باذن الله تعالى ربنا يجعله في احنا الخير.
خدامين ليك يا اخ محمد ربنا يكرمك وربنا يعني ينصر اترك إلينا رقم نصر تليفون في حضرتك العطاف، آه، يرحمنا برحمته ان شاء الله امين يا رب اترك رقم تليفون حضرتك ونتواصل معاك ان شاء الله حاضر يا أستاذ ملهم.
شكرا شكرا جزيلا ما شاء الله عليك اخ محمد والله الاستاذ محمود اهلا وسهلا الله يبارك فيك يا رب أستاذ ملهم اهلا بحضرتك الله يبارك فيك يا رب أستاذ ملهم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في آمين.
الشيخ محمد حسان امين الشيخ محمود حسان آمين.
وكل العاملين في قناة الرحمة ومؤسسة الرحمة وربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم من أهل الجنة وجميعا يا رب يا رب.
اللهم آمين معلش أنا تعبان والله صوتي وجعني والله سامحني أستاذ ملهم بس بصالح من الكويت الف وان سلام شاء الله ان شاء الله كمان معايا استاذ محمد محي واستاذ احمد داخل ان شاء الله ان شاء الله هنتواصل وهنبعت حتى لو 10 دينار 10 باذن الله احنا اسفين يعني و... بس مش عارفين نبعتها ازاي من اي ح- نبعتها حواله ولا ايه بالظبط على رقم الحساب لا رقم الحساب حضرتك 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ربنا يكرمك ويشفيك يا أخ محمود يا رب اللهم أمين شكرا لمشاعرك أنت وأحبابك وإخوانك اللي موجودين معنا في آه، الكويت دايما اللي ربنا يكرم الجميع ما أنا بقول لك لو هتتبرع بجنيه ربنا يكرمك ويعزك يا رب اللهم أمين اللهم أمين يا رب ويسعدك باللي أنت بتتبرع بيه آه، الوقت انتهى ولكن آه، آه، الوقت انتهى دايما زي ما بقول ان احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى لما بقول دايما السهم سيحاول الوصول الى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة بفضل ربنا سبحانه وتعالى بنحقق ما نقول مش مجرد كلام بنقوله زي الناس ما بتقول مش مجرد شعارات بنقولها زي الناس ما بتقول بفضل ربنا بنقول يا رب احنا بنعمل وبنترك التوفيق والقبول لله سبحانه وتعالى لان سبحانه وتعالى هو اللي بيد التوفيق وهو اللي بيد القبول واللي بنقوله يا رب ارزقنا الاخلاص اللي بنقوله دايما يا رب يا رب ارزقنا التوفيق والقبول يا رب اللهم امين اهم شيء تم النهارده ان احنا عرضنا حالتين ضمن حالات عرضناها وضمن مشاكل عرضناها ولسه لسه المآسي كثيرة لسه المشاكل كثيرة لسه كلام أهل السويس في المنطقة اللي احنا كنا فيها ومشاكلهم مع المحافظة والتمليك إلى آخره لسه كل ده جاي في الحلقات القادمة ولكن كان أهم حاجة إن احنا بنعرضها وأهم حاجة احنا بنقولها الحالات المرضية اللي احنا شفناها الحاج سامية بنقول لها ربنا يشفيك وهتقومي بالسلامة وهنسجل معاك وانت بتعملي عملية وقايمة وبقيتي واقفة على رجلك ان شاء الله مرفت ربنا يشفيك ويعافيك وهتبقي زي الفل ان شاء الله وهتتجوزي وهتبقي زي الفل وتبقي زي اخوانك واخواتك في ال- البنات ان شاء رب العالمين الناس كلها يا رب قدرنا ان احنا نقدر نقف مع كل الناس يا رب اجعلنا دايما اسباب ان احنا بنمد ايدينا وبنمد ما نملك وبكل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إن إحنا نتحرك في كل مكان إن إحنا نتحرك في كل محافظة إن إحنا نتحرك في كل قرية إن إحنا نتحرك في كل عزبة إن إحنا نتحرك في كل نجع اللي بنقول يا رب ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول يا رب العالمين في النهاية مشاهدينا الكرام بنقول من خير الأسهم للإنسان سهم في حب الرحمن من خير الأسهم للإنسان سهم في حب الرحمن يستر عريانا في واد أرهقه دمع الأحزان يطعم جوعانا لا يقوى أن يقف صحيح البنيان يرحم أيتاما في كوخ أضعفهم طول الحرمان بالله عليكم لا تنسوا بالله عليكم لا تنسوا إخوتكم أهل الإيمان السهم بنيتكم يرقى ويعود عليكم بالغفران كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة انتظرونا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب